بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل سفر يشوع نبتدي من اصحاح تسعة ولما سمع جميع الملوك الذين في عبر الاردن في الجبل وفي السهل وفي كل ساحل البحر الكبير الى جهه لبنان الحثيون والاموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون اجتمعوا معا لمحاربة يشوع وإسرائيل بصوت واحد كل الشعوب بقى لقت انه الراجل ده يشوع ده ما بيتغلبش وعمال يزحف وحتى قرية عايل اللي غلبته اتغلبت واتمحت خالص فبقت كل الشعوب اللي في كنعان اتفقوا ان هم يحاربوا يشوع وجيشه ساعات الدنيا كلها تجتمع على الواحد ساعات يحس ان الشر كله لحقه من كل حد وهو ده الشعور اللي كان عند يشوع وعند الشعب في الوقت ده انه مش بيحارب خطية واحدة ان الخطية محصرة الواحد من كل حد حتى التعبير ده قاله بولس الرسول في عبرانيين 12 لما قال الخطية المحيطة بنا وقال دي ممكن نخلعها او نقاومها او نغلبها بسحابة الشحوذ المحيطة بنا فهنا الخطية محاوطة الشعب من كل حتة سبع شعوب أقوياء اجتمعوا عشان يغلبوا يشوع وبرضه دي تفكرنا بكلام المسيح ان الشياطين دايما متفقين الشياطين ما يختلفوش مع بعض ابدا احنا ممكن نختلف لكن الشياطين لا الشياطين يشتغلوا مع بعض كويس قوي بمنتهى الانسجام والتفاهم يعني هما ما يعرفوش التواضع لكن ممكن يتنازلوا كل واحد للتاني اذا كان التاني هيكسب هما هنا الهدف الواحد اللي هو خراب الدنيا كلها وهلاك النفوس يجمعهم يعني فما عندهمش تواضع لكن لما تقروا كتب القديسين يكلمونا ازاي شهوة البطن تتفق مع شهوة الزنا وتتفق مع شهوة الغضب ويقعدوا يحولوا الواحد للتاني كده ويلعبوا بيه ويسلموه لبعض وهكذا أما سكان جبعون كان في منطقة اسمها جبعون في كنعان لما سمعوا بما عمله يشوع بأريحة وعاي فهم عملوا بغدر يعني الباقيين دول هيحاربوا هيدخلوا معركة مع, كنع... مع يشوع الجبعونيون دول فكروا بطريقة تانية خالص مضوا وداروا وأخذوا جوالق بالية لحميرهم وزقاق خمر بالية مشققة ومربوطة ونعالا بالية ومرقعة في أرجلهم وثيابا رثة عليهم وكل خبز زادهم يابس قد صار فتاتا وصاروا إلى يشوع إلى المحلة في الجلجال أحكي لكم الناس دي هتعمل إيه طبعا بعضكم عارف الناس دي هتفكر بطريقة خبيثة جدا هما برضو عندهم شبه الإيمان اللي عند رحاب إن يشوع ده مش هيتغلب وإن لازم شعب الله هيكسب الأرض كلها فقالوا إحنا لو دخلنا في حرب معاهم هنخسر في نفس الوقت ما عندهمش الايمان اللي يخليهم زي رحاب بيقولوا ايه ادونا عهد امان ونتفق نبقى تبعكم ونحارب في صفكم ما عندهمش الايمان الكامل ده يعني عندهم ايمان ان الشعب ده هيغلب وان الهه اله قوي لكن ما عندهمش الولاء او ان هم يخضعوا لاله اسرائيل فهيعملوا نفسهم ان هم جايين من بلاد بعيده قوي عشان ياخدوا عهد مع شعب اسرائيل انه ما يحاربهمش ابدا طبعا شعب اسرائيل لو عرف ان البلاد دي بعيده قوي هيقول احنا انا مالي بره كنعان ماليش دعوه فهيصالحها وهم اساسا في كنعان يعني المفروض يدخلوا ضمن الشعوب اللي لازم تتمسح عشان يورثوا كنعان فهم عشان يقنعوهم ان هم جايين من بعيد قوي جابوا اشوله قديمة جدا جوالق بالية لحميرهم كده يعني زي ما تلاقي ايه حمار عجوز و, و, و يعني مرقع خالص كده وقديم قوي باين عليه مهلهل جاي سفر سنين والنعال بالية مقطعة كأنهم ماشيين شهور والخبز مفتت وناشف جدا كأنه كأنه بقاله أسابيع وشهور كل ده عشان يقنعوهم ان هم جايين من من حته بعيده قوي هم قريبين خالص هم يطلعوا مسافه ثلاث ايام جبعونيين دول عشان لما يطلبوا يقولوا لهم احنا جايين من بلاد بعيده وعاوزينكم تدونا عهد سلام وتحمونا لان احنا عارفين ان انتوا الهكم قوي يقوموا يقعوا اليهود في الموضوع ويتفقوا معاهم ولو ادوهم كلمه ما يقدروش يكسروها فاهمين الخدعه ماشيه ازاي عشان يضمنوا ان هم ما يحاربهمش لان هم عارفين ان يشوع لو حارب هيغلب فنشوف هيحصل ايه هنشوف معناها بالنسبة لنا وصاروا إلى يشوع إلى المحلة في الجلجال وقالوا له ولرجال إسرائيل من أرض بعيدة جئنا والآن اقطعوا لنا عهدا فقال رجال إسرائيل للحويين اللي هم الجبعونيين دول اسمهم التاني الحويين لعلك ساكن في وسطي ما يمكن انت خطوتين من عندنا مش عرفني ما هو جديد على كنعان فبيقولوا لعلك ساكن في وسطي كيف أقطع لك عهدا فقالوا ليشوع عبيدك نحن فقال لهم يشوع من أنتم ومن أين جئتم فقالوا له من أرض بعيدة جدا جاء عبيدك على اسم الرب إلهك لأننا سمعنا خبره وكل ما عمل بمصر وكل ما عمل بملكي الأموريين الذين في عبر الأردن دول بتوع موسى بقى وقت موسى سيحون ملك حشبون وعوج ملك باشان الذي في عشتاروت دول شعوب كان غلبهم موسى أثناء سينا عبر الأردن يعني الناحية التانية فكلمنا شيوخنا وجميع سكان أرضنا قائلين خذوا بأيديكم زادا للطريق واذهبوا للقائهم وقولوا لهم عبيدكم نحن الآن اقطعوا لنا عهدا هذا خبزنا سخنا تزودناه من بيوتنا يوم خروجنا لكي نسير إليكم وهو هو الآن يابس قد صار فتاتا فاهمين الكلام يعني احنا خدنا الخبز ده يوم ما طلعنا من بيوتنا كان سخن وحلو شوفوا بقى م... م... عامل ايه محجر ازاي بقى لنا شهور بيقنعوهم ان هم جايين من بعيد وهذه زقاق الخمر التي ملأناها جديدا هو ده قد تشققت وهذه ثيابنا ونعالنا قد بليت من طول الطريق جدا دايما لما تلاقي واحد يقول جدا كتير ما تصدقوش تخاف منه ابو جدا ده يعني هنا جدا في خمس سطور مرتين فاخذ الرجال من زادهم ومن فم الرب لم يساله بصوا بقى الغلطه اللي وقعوا فيها يشوع هو في كل خطوه اتعود واتقرص قبل كده وقت عاي انه يرجع يسال ربنا هو الكلام مقنع وبعدين برضه الواحد وقع في حته فخر كده الشعوب البعيده جايه تشتري رضانا وجاية تطلب عهد معانا واخدين بالكم فحاسس انه ايه يعني بقى شعب قوي وبقت الناس بتخاف منه وجايين يقولوا له خلي بينا وبينك عهد وبتاع فوقع في الفخ فلم يسأل من فم الرب يعني ما راحش ربنا يقول له ها اوافق يا رب ولا لا اديهم عهد ولا ما اديهمش فهيديهم العهد ودي هتبقى غلطة كبيرة قوي لانه هيتعب بسببهم كتير يشوع بعد كده دول يا جماعة يمثلوا ايه يعني رحاب تمثل الايمان القوي الشخص اللي آمن بربنا صح وعلق الحبل القرمزي يعني مسك في دم المسيح وعمل الوصية كمان خضع ليها وقبل الرسولين كلمة ربنا وتعلق بالخلاص وانتمى لشعب الله كلية وأصبح من شعب ربنا فرحاب دي مثل أعلى حلو أوي الجبعونيين أمنوا بس ما عملوش حاجة صح أمنوا ربنا قوي وامنوا ان يشوع هيغلب يسوع هيغلب لكن مش عاوزين يبقوا تابعوا برضه خلي بالكم الفكر هم امنوا ان يسوع هيغلب بس مش عاوزين يحتموا فيه مش عاوزين يبقوا تحت مظلته مش عاوزين يبقوا من ضمن الشعب عاوزين بس يعملوا ايه كده يوربوا الباب للاسف في ناس تبقى عاوزه كده مع ربنا عارفه ان ربنا هو الاله الحقيقي وعارفه ان المسيح هو اللي له السماء ومن ناحيه الايمان ما عندهمش شك يعني لكن من ناحية الانتماء لله لا مفيش انتماء هم بس عاوزين ايه يعملوا نوع من التعاهد ان احنا يا رب برضو تبعك يعني بصوا الحقيقة هو ربنا هيسمح انه العهد ده يمشي لكن دول هيشتغلوا في الاخر خدامين للشعب وكأن الشخص اللي يعني عاوز بس يبقى تبع ربنا من غير ما يبقى تبعه ربنا مش هيحرمه من الملكوت لكن يعني مش هيبقى في كرامة ولاد ربنا مش هيتمتع بال بالانتماء والشعب وجوده في شعب ربنا هيبقوا خدامينهم في الآخر كمان شوية هنشوف من فم الرب لم يسألوا فعمل يشوع لهم صلحا وقطع لهم عهدا لاستحيائهم وحلف لهم رؤساء الجماعة وفي نهاية ثلاثة أيام بعدما قطعوا لهم عهدا سمعوا أنهم قريبون إليهم وأنهم ساكنون في وسطهم هم مسافة ما بيمشوا ثلاث أيام ابتدوا يسمعوا الأخبار إن الجماعة دول من المنطقة هنا فعرفوا إن هم وقعوا في الفخ وإن الجبعونيين دول أصحاب الأرض فهم ادوا عهد الناس كان ربنا اساسا متفق معاهم على ايه يتحرموا تماما عشان الارض دي تنضف خلي بالكم عارفين دي بتفكرني دايما بايه زي اللي يتقدم ل- لواحده ولا اللي يجي لها عريس وما تسالش عليه كويس لازم تسالوا على بعض كويس على الناس ليه شوفوا دول تبع ربنا صحيح ولا لا لان ما ندخلش في عهد مع حد من غير ما نضمن انه ينتمي لربنا صحيح انه يخاف ربنا صحيح في الزمن ده بالذات فهنا هم ما سألوش كويس لا سألوا ربنا ولا استقصوا على الناس دول لو اتقصوا عليهم كويس وبعد كام جاسوس كده ثلاث ايام يلف كانوا عرفوا كويس ان الجبعونيين دول سكان الارض لكن هم دخلوا في عهد للاسف و- ووقعوا في المصيده وادوا كلمه من غير ما تكون في محلها فارتحل بنو إسرائيل وجاءوا إلى مدن- مدنهم في اليوم الثالث ومدنهم هي جبعون والكفيرة وبئيروت وقرية عاريم ولم يضربهم بنو إسرائيل لأن رؤساء الجماعة حلفوا لهم بالرب إله إسرائيل هنا بقوا في حيرة يكسروا العهد ودول حلفوه حلفوا باسم الرب عشان الجماعة دول دول طلعوا كذابين يكسروا العهد ولا يلتزموا بالعهد وكده يبقوا كسروا وصية تانية ساعات سوء التصرف يوقعك في موقف لا تحسد عليه يمين شمال هتعمل حاجة غلط لو كملت يعتبر غلط ولو ما كملتش هنا غلط ليه لأنك ابتديت غلط فاهمين المعنى لأنه ابتدوا غلط وادوا كلمة للناس بقوا دلوقتي في حيرة لو كسروا العهد ملهمش حق لأنه حلفوا لهم وادوهم كلمة ولو ما كسروش العهد هيبقوا جبعونين وسطيهم ودي أساسا تخوف لأن دول ما ناس ما- ما انتموش لشعب الله هيفضلوا وثنيين إلى حد ما يعني هم قالوا احنا نؤمن بإلهكم بس مش تبعكم فتذمر كل الجماعة على الرؤساء بقت مشكلة ليشوع ليه الناس قالت لا نفنيهم دول كدابين ضحكوا علينا ات- اديتوهم كلمة ليه فابتدت الجماعة نفسها تتذمر على الرؤساء عشان وربوا الباب شوفوا كلمة وربوا الباب دي أصلها غلطة مشهورة في حياتنا يا جماعة في بعض الخطايا ما ناخدش منها موقف حاسم أي حد يهادن الشر يوارب الباب لازم يتعب في حياته واحد دخل في علاقة غلط لو ما كانتش تتقطع مية في المية هيتعب طول عمره وهيتبهدل تاني وهيقع تاني واحد بيقول ايه انا ببطل السيجارة بس ايه تفاريح كده سيجارة كل يوم ولا حاجة لا غلطة ما ينفعش لازم تقطع خالص عشان ما تتزحلقش تاني ما تسيبش اثر لانك تو- كل ما انت سايب حته حته صغيره الحته دي هتكبر لازم فقال جميع الرؤساء لكل الجماعة إننا قد حلفنا لهم بالرب إله إسرائيل والآن لا نتمكن من مسهم طب أنا هسألكم سؤال هنا يصح إن هم كانوا يكسروا العهد ولا لا هي طبعا حيرة يا جماعة هو زي ما انتم بأغلبكم بتقولوا دول كذابين وخدعوهم الأفضل كانوا ما, ما يلتزموش بكلمة مع الناس على حساب كلمة مع ربنا ما هو ربنا اللي متفق معاهم من الأول إن الكنعانيين ما يسكنوش وسطيهم فساعات احنا نغلط ونجامل الناس على حساب الحق او على حساب ربنا ونعتبر ان دي فضيلة ارضاء الناس في ذهن البعض نوع من الفضيلة دي مجاملة يعني ما اقدرش ما جاملش الناس اه بتجامل الناس بس خلاص لازم تجاملهم في حدود رضا ربنا مش على مزاجك ومش على مزاجهم هم عاوزينك تشرب وبيصروا انك تشرب تقوم تجامل لا اذا كان ضميرك ما يسمحلكش تشرب ما تشربش ما تجاملش على حساب الحق عاوزينك تكذب وكذبه بيضه وكذبه مش عارف هتجامل ليه انت ما بتكذبش حبهم وخدمهم بس ما تكذبش فهنا تلاحظوا ان هو كان يشوع وقع في مق- مأزق مدي كلمه للناس وحاسس انه مدي كلمه لربنا وما عرفش بقى يعني ياخد الموقف الصح ف فبيقول لا يكون كان خايف كمان ان ربنا يغضب عليه لو كسر عهده لانه تعهد باسم الرب كمان انه يحميهم يعني ودي كانت كبيره قوي انه يقول اسم ربنا ويرجع فيه فقال جميع الرؤساء لكل الجماعة إننا قد حلفنا لهم بالرب إلى إسرائيل والآن لا نتمكن من مسهم هذا نصنعه لهم ونستحييهم فلا يكون علينا سخط من أجل الحلف الذي حلفنا لهم يعني عشان حلفنا لهم خلاص بقى مش هنرجع في كلامنا طيب وقال لهم الرؤساء يحيون ويكونون محتطبي حطب ومستقي ماء لكل الجماعة كما كلمهم الرؤساء قالوا طب نتفق اتفاق الجماعة دول يفضلوا وسطينا بس يعملوا ايه الشغلانات الحقيرة يعني يخدموا علينا محتطي بحطب يعني هم اللي يقطعوا الحجارة ويجوا نولع بيها النار يعني نستخدمهم ومستقيمة دي, دي أدنى أدنى المراتب وأدنى الأشغال يعني يجيبوا لنا المية عشان يسقونا والحاجات دي فدعاهم يشوع وكلمهم قائلا لماذا خدعتمونا قائلين نحن بعيدون عنكم جدا هي جدا هي وأنتم ساكنون في وسطنا فالآن ملعونون أنتم فلا ينقطع منكم العبيد ومحتطب الحطب ومستق الماء لبيت إلهي فأجابوا يشوع وقالوا أخبر عبيدك إخبارا بما أمر به الرب إلهك موسى عبده أن يعطيكم كل الأرض ويبيد جميع سكان الأرض من أمامكم فخفنا جدا على أنفسنا من قبلكم ففعلنا هذا الأمر بصراحة حرك يعني كلمة حلوة قالوا إحنا سمعنا أصلنا اللي ربنا وعد بيه موسى وصلنا إن ربنا بتاعكم واعد موسى إنه لازم يديله كل الأرض فخفنا هنا في حاجة اسمها خوف مقدس في خوف مبني على الإيمان لما تبقى عارف انه الدينونة موجودة وفي جهنم وفي أبدية سعيدة تخاف الشر يودي جهنم لما تخاف ده خوف مقدس ده خوف مفيد جدا لكن لو ما خفتش هتغلط عشان كده في آية تقول عن الأشرار ليس خوف الله قدام عيونهم فالجماعة دول يذكر لهم الحقيقة ان هم خافوا خوف مقدس امنوا بربنا ووعدوا لموسى من بعيد تصوروا العجيب هنا يا جماعة ان الكلمة دي بتبكت جدا شعب اسرائيل لان هم اصحاب الوعد من ربنا كانوا كل شوية يشكوا ويتذمروا ويقولوا ليشوع نرجع مصر ويقولوا له احنا هنحارب ازاي وهنغلب ازاي وكل لما يقفوا في مشكلة يعملوا قصة بينما الجماعة اللي من بعيد خالص لما سمعوا بس الاخبار قالوا احنا لا لازم نشوف لنا حل عشان ما نضيعش من يومين لسه حد بيقول لي تصور واحد غير مسيحي في الشغل بيقول لي انت قلقان ليه ربنا ما بيضيعش حق حد هو خادم فقال لي بقيت باصص في الارض بقى انا الخادم اللي طول النهار بتكلم عن ربنا وبقول ان ربنا حلو وربنا له وعود الراجل غير المسيحي شايفني قلقان لدرجه بيقول لي انت قلقان ليه ده ربنا ما بيضيعش حق حد فاتكسفت هي ساعات تحصل كده ان البعيدين جدا هم اللي يبقى عندهم بعض الايمان البسيط الساذج اللي يبكتنا احنا اصحاب الارض واصحاب الحق واللي طول النهار مع ربنا يبكتونا في مبادئ الايمان البسيطه يعني فالآن هو ذا نحن بيدك فافعل بنا ما هو صالح وحق في عينيك أن تعمل برضو الجماعة هنا جماعة اشتروا يشوع بكلمة حلوة قالوا له احنا تبعك برضو واعمل فينا اللي انت عاوزه فهم باتضاعهم كسبوا رضا يسوع عارفين دول بيشبهوهم بيمين بأصحاب الساعة الحادية عشر اللي جم لزقة كده يعني لزقوا في الشغل واشتغلوا لهم ساعة ومشيت معاهم هم اللي بيجوا على الآخر كده واللي بيجوا ايه يعني متلصمين اهو برضو ربنا رحمته واسعة خالص لما الواحد يكون عنده حتى اقتراب لله خوف من الدينونة برضو كويس يعني صحيح الاقتراب من الله المفروض عهد وعهد حب وعهد أمان وحاجات كتير لكن حتى لو كان نوع من الخوف برضو عند ربنا له تمن عشان كده في آية في رسالة يهوذا تقول مخلصين البعض بالخوف يعني في واحد ما يحبش ربنا وما يفهمش سكة ربنا ساعات تخوفه يجي الرب يجي خوف معلش برضه لو جه خوف احسن ما ما يجيش خالص لانه برضه حتى لو كان محتطب يحطب اهو برضه احسن ما ي... ما يروح مع الكنعانيين فالان هو ذا نحن بيدك فافعل بنا ما هو صالح وحق في عينيك ان تعمل ففعل بهم هكذا وانقذهم من يد بني اسرائيل فلم يقتلوهم وجعلهم يشوع في ذلك اليوم محتطبي حطب ومستقي ماء للجماعة ولمذبح الرب إلى هذا اليوم في المكان الذي يختاره برضو خلي بالكم مذبح الرب في المكان الذي يختاره يشوع ماشي يوم بيوم مش عارف هيعسكر فين زي ما ربنا يقول له ومنين ما بيقعد وبيقف بيتعمل مذبح والمذبح بيتولع قصاده نار وهكذا بنشتغل يعني كلمة المذبح فضلت ملازمة يشوع برضو الحكاية دي لازم تبقى واضحة في ذهننا أن يسوع دايما له مذبح ولازم منين ما تدور على المسيح دور على مذبحه في المكان الذي يختار يعني بنبسط قوي لما الاقي شاب بيقول انا بدور على علقه ببلد اشتغل فيها بس مش عاوز اروح بعض البلاد اللي ما فيهاش كنايس ما اقدرش اقعد ست شهور ولا سنه من غير ما اتناول كان واحد بيدور قبل اي مكان يشوف المذبح فين هقدر اتناول ولا لا هلاقي ربنا ولا مش هلاقيه في البلاد دي فلما سمع أدوني صادق ملك أورشليم أورشليم لسه يا جماعة كانت وقتها مش تبعنا خالص مش تبع يعني شعب الله كانت ساعتها لسه بلد وثنية في كنعان أن يشوع قد أخذ عاي وحرمها كما فعل بأريحة وملكها فعل بعاي وملكها وأن سكان جبعون قد صالحوا إسرائيل وكانوا في وصفتهم خاف جدا أو ده خاف طيب كويس يمكن يعمل حاجة كويس لأن جبعون مدينة عظيمة كإحدى المدن الملكية وهي أعظم من عاي وكل رجالها جبابرة يبقى الجماعة بتوع جبعون دول ما هماش ناس أي كلام دول جيش قوي ومع كده بإيمانهم تأكدوا أنه ما يقدروش على يشوع فراحوا اتفقوا على عهد السلام وصلحوهم فبتاع أورشليم اتجنن أريحة ما وقفتش وعاي ما وقفتش وحتى الجبعونيين صالحوا اليهود طب أنا هقف إزاي قدام ده كله شوفوا هيتحرك إزاي هنا خاف جدا فأرسل أدوني صادق ملك أورشليم إلى هوهام ملك حبرون وفرآم ملك يرموت ويفيع ملك لخيش ودبير ملك عجلون عج- عدوهم بلاده خلاص يقول في خوف مقدس يخلي الواحد يدور على ربنا ويمشي مع ربنا عشان خايف يضيع وفي خوف مش مقدس ده خاف بس خاف على نفسه ومش يفكر يحتمي في يشوع أو يحتمي في إله إسرائيل لا هو يفكر يثبت رجليه في الدنيا ازاي اكتر ويحط لنفسه ضمانات زي اللي يخاف ويقلق فعمال يعمل ايه يعلي مركزه ويعلي فلوسه وعم فاكر كل ده اللي هيأمنه يعني طبعا ده خوف مش مقدس وعم مهما عمل في الدنيا مش هيجيله امان من الطريقه دي فراح اتفق على مع خمس ملوك بقوا خمس ملوك اتفقوا عشان يحاربوا شعب الله هنا اوريجينوس دايما صاحب ال- الرمزيه الكبير يقول الخمس ملوك دول إشارة لإيه؟ الخمس حواس دايما رقم خمسة يفكرنا بالخمس حواس لأن الحرب الروحية أساسها الخمس حواس العين بتدخلك حرب والودن بتدخلك حرب واللسان بيدخلك حرب والش- والمناخير بتدخل حرب واللمس بيدخل حرب الحواس الخمسة هي أساس المشاكل الروحية ساعات العين تت- يبقى فيها طمع يبقى فيها شهوة الودن يدخلها كلام تشكيك وهكذا فدول رمز للحرب المكثفة اللي جاية عن طريق الحواس الخمس اصعدوا إلي وأعينوني فنضرب جبعون لأنها صالحت يشوع وبني إسرائيل قال لهم يلا نضرب ايه نضرب اضعف ناس فاهمين هم الجبعونيين دول اقلهم ايمانا واخر ناس انضمت لربنا فساعات الشيطان يكثف جهده على اللي لسه مبتدي فاهمين بعضكم يقول كده لما بنبتدي خدمة جديد بنحس انه ايه ده يعني الشيطان ركز الشغل يعني كنا عايشين كويس يعني معلش ده الطلعة الأولانية كده تلاقي الشيطان معصلك كده ومتغاظ ازاي تخدم ازاي تسيب الدنيا وتفكر في ربنا ما تخليك في الدنيا كنت كويس فتلاقي ان الحرب شدت على الجبعونيين اللي يدوب لسه منضمين ولسه يعني رجل جوه الايمان ورجل بره الايمان يقوم هم دول اللي يبتدوا بيهم مش قد يشوع هم مش قد يسوع واخدين بالكم الشياطين مش قد لكن ي- ي- يشتغلوا علينا احنا الضعف لأنها صالحت يشوع بني إسرائيل فاجتمع ملوك الأموريين الخمسة ملك أورشليم ملك حبرون ملك يرموت ملك لخيش وملك عجلون وصعدوا هم وكل جيوشهم ونزلوا على جبعون وحاربوه فأرسل أهل جبعون إلى يشوع إلى المحلة في الجلجال يقول يقولون لا ترخي يديك عن عبيدك اصعد إلينا عاجلا وخلصنا خلي بالكم هنا فعلا لغة كلها إيمان بقى الجماعة دول عمالين ينموا في الإيمان بقوا ناس كويسين أهو. هم اتفقوا في عهد صلح في الأول كانوا كل اللي عاوزين ياخدوه من العهد ده إن يشوع ما يحاربهمش ما يبيدهمش لكن ده الموضوع عمال يجيب بركات أكتر دلوقتي الشعوب هتحاربهم وهم اللي هيحتموا في يشوع فاهمين الفكرة ولا صعب عليكم في الأول هم لما صالحوا يسوع يشوع كان كل غرضهم إن يشوع ما يبيدهمش فعملوا معاه عهد وقالوا له احنا خدامينك بس ما ت- ما ت- ما تشيلناش ما تفنيناش دلوقتي الشعوب نفسها اتقلبت عليهم وعاوزين يخلصوا منهم عشان صالحوا يشوع شوفوا الشيطان الشيطان يتغاظ منك جدا لما تحدد موقفك تبع يشوع تبع يسوع ولا تبع الدنيا لو بقيت تبع يسوع الدنيا تيجي عليك فهنا راحوا يصرخوا بقى ليسوع ويقولوا له اصعد إلينا عاجلا دي صلوة جميلة يا جماعة الواحد ممكن يقولها لربنا وخلصنا وأعنا لأنه قد اجتمع علينا جميع ملوك الأمورين الساكنين في الجبل يشوع مدي كلمة وبدل يسوع ادى كلمة لازم يلتزم برضو دي إشارة إلى المسيح له المجد يعني المسيح له المجد مدينا عهد رعاية خلاص مهما لو الدنيا كلها وقفت علينا وقفت تحاربنا هيقف معانا فصعد يشوع من الجلجال هو وجميع رجال الحرب معه وكل جبابرة البأس فقال الرب كل لما تيجي سيرة حرب تسمع على طول قال الرب على طول ربنا يتدخل لأنه احنا مش قد الحرب مش قد الشيطان عشان كده لو الواحد فينا عارف الفكرة دي كويس وفهم ان المعركة بيننا وبين الشيطان هي معركة بين المسيح وبينه واحنا ولاده احنا غلابة ما نقدرش عليه خالص ولا نقدر نعمل حاجة فلازم ربنا اللي يتصدر المعركة الواحد فينا لو فاكر انه يقدر يبطل غضب ولا ادانة ولا شهوة ولا فلوس ولا الكلام ده ما يقدرش يعمل حاجة ابدا لكن لما يطلب ربنا ويستعين بيه يقدر ي- يغلب حاجات كتير قوي فقال الرب ليشوع لا تخفهم فاكرينها تشدد وتشجع لا ت- ترهب ولا ترتعب لأني أنا الرب إلهك معك حيثما تذهب آه، فهنا قال له إيه لا يقف رجل منهم لأني بيدك قد أسلمتهم تلاحظوا أنه اللي يقرأ يشوع من أول السفر قبل كل حرب ربنا يوعد يشوع بالنصرة قبل ما يدخل الحرب يعني قبل ما يدخل على أريحة يقول له يشوع اطمن ملك أريحة في إيدك قبل ما يدخل على عاي تاني مرة لما كلم ربنا قال له ادخل ملك عاي في إيدك فكأنه قبل ما تخطي الخطوة وتدخل على المعركة وتحارب ربنا بيوعدك يقول لك هتنتصر هتغلب ساعات الواحد يقول له رب انا مش قد انا في ح- في حاجات في في طباعي صعبه ما اقدرش أ- اغلب حاجه بقالها سنين جوايا اقوى مني ربنا يقول لك هتغلب هتغلب امتى ما تخافش المهم هتغلب لا يقف رجل منهم بوجهك فأتى إليهم يشوع بغتة صعد الليل كله من الجلجال برضو كلمة صعد دي هتلاقوها كتير قوي في سفر يشوع ال- الغلبة دايما عاوزة حتة صعدة دي يعني طول ما انت على الأرض زحافي كده ما تقدرش تغلب كل ما تصعد كل ما ترتفع بتفكيرك كل ما تاخد خلوة كده على البحر كل ما تفكر في ربنا كتير كل ما تبقى أقوى لكن كل ما تكون رجليك مس... لامسه الارض ومشغول بالدنيا زي اي حد كل ما تتهزم كل ما تضعف عشان كده فكره الصعود دي فكره اساسيه في المسيحيه اصعد للسماء يعني انشغل بربنا شويه والسماويات تلاقي الحرب اسهل صعد الليل كله من الجلجال برضو كونه طول الليل بيصعد دي فكرة السهر الروحي والصلاة الصلاة بالليل بالذات اللي بيستغل الليل في الصلاة بيبقى قوي روحيا يقدر يغلب أي معركة يعني الواحد يتعجب من الآباء القديسين اللي كانوا يقضوا الليل كله في الصلاة ودي كانت حياتهم تعلموها من المسيح له المجد الذي كان يقضي الليل كله في الصلاة اسمعوا عن البابا كيرلس لغاية آخر حياته وهو راجل مسن وشيخ وعجوز وصاحب مرض يصحى الساعة 2 الصبح يعمل التسبيحة بنفسه ويعمل القداس ويقف على رجليه بتاع خمس ساعات قبل ما يبتدي نهاره ويقابل الناس ده سر عظمته وقوته كل الآباء الكبار كده احنا طبعا بنستكتر ربع ساعة وعشر دقايق ونفاصل في نص ساعة ون- ونتاب و- ون- يعني طبعا ده سر ضعفنا برضه صعد الليل كله من الجلجال فأزعجهم الرب أمام إسرائيل دول خمس ملوك يا جماعة يشوع برضو مش قد خمس ملوك لكن هو قال له أنا أسلمتهم بيدك وهو صعد والليل كله ماشي صح هو دلوقتي يشوع بيسمع الكلام بيعمل اللي عليه لكن العدد غير متكافئ والحرب مش متكافئة فيحصل ايه ازعجهم الرب امام اسرائيل وضربهم ضربه عظيمه في جبعون وطردهم في طريق عقبه بيت حرون وضربهم الى عبيقه والى مقيده دي بلاد في السكه يعني ابتدوا يهربوا في كل بلد وهو يجري وراهم وبينما هم هاربون من أمام إسرائيل وهم في منحدر بيت حورون رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء ربنا لقى إيه انه يسوع مش ملحق على الحرب يعني بيموت بس اللي بيموتوا مش ما بيخلصوش كتار قوي فقال طب انا شارك بقى فابتدت تنزل حجاره زي البرد عارفين التلج التقيل ده التلج ده يموت لما يكون زي الحجاره فعلا يجي على راس الواحد يموته فابتدى ربنا ينزل حجاره من السماء عشان تساعد يشوع يخلص على الشعوب دي كلها فماتوا والذين ماتوا بحجارة البرد هم أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف برضو الكلمة دي مهمة ليه لازم تحط في بالك دايما اللي بيروح قصاد عينك ده كله شغل ربنا مش شغلك وكونك انتصرت مرة على حرب أو على خطية في حياتك ده فضل ربنا وفضل حجارة البرد اللي انت مش شايفها بعينك هي دي اللي بتموت ده كله وهنا هيحصل أغرب موقف في حياة يشوع وأغرب موقف يمكن في تاريخ العالم هنشوف إيه اللي هيحصل حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل وقال أمام عيون إسرائيل يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي أيلون المنطقة اللي هم بيحاربوا فيها فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر سفر ياشر ده سفر من الأسفار الشعرية اللي زي كتاب التراتيل عندنا دلوقتي كان عندهم حاجة في أسفار كده يسجلوا فيها الملحمات الملاحم العسكرية والتاريخ الشعوب والحاجات دي فتسجلت اليوم ده انه كان يوم غريب جدا الشمس مش راضية تمشي يعني تصوروا انه مثلا نبقى مثلا الساعة 8 9 والشمس شغالة ولغاية 10 11 12 ليه؟ يشوع بيقول استنوا يسوع بيقول استني شوي لسه ما خلصتش حرب طبعا ده يسوع بقى دي إشارة إلى المسيح له المجد ملك الكون كله وطبعا سذاجة يشوع هنا وإيمانه البسيط الفطري عاوز يلحق هو معاه قرار لازم يحرم الشعوب دي طب ما هي دول زي النمل هيموتهم إمتى ولو هربوا وعدى اليوم ودخل الليل هيبعدوا مش هيعرف يطولهم فكل اللي جه في باله خلي الشمس في السماء طبعا الموقف ده تعرض كتير جدا للشك من الجماعة العقلانيين يعني إلى أن ثبت حديث في علوم الفلك الحديث أن في فجوة حوالي 10 أو 12 ساعة في التاريخ من حوالي 3500 سنة اللي هي في الزمن ده في يوم غلط في كسر يوم غلط محسوبة دلوقتي في حوالي 10 12 ساعة شفت كده في اليوم وريكوردت في أكتر من بلد في العالم طبعا العلماء بيعرفوا يكس... علماء الفلك والجيولوجيا والبتاع بيعرفوا يحسبوا يعني ازاي الأيام كانت منتظمة ريجولار لكن في حاجة كده مش منتظمة حصلت في يوم من الأيام هي دي فعلا حصلت والشمس دامت والقمر تصوروا الشمس والقمر قاعدين قصاد بعض شغالين في نفس الوقت طبعا حاجة الواحد ما يقدرش يتخيل غرابتها لكن كل ده لأن يشوع قال كده فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل يعني الموضوع مش نص ساعة مثلا خسوف ولا كسوف لا ده خد غالبا 12 ساعة بحيث الشمس قعدت 24 ساعة في اليوم مش 12 ساعة زي كل الدنيا طبعا اصلها لما تخيلوا مثلا الشمس دلوقتي ابتدت تروح استراليا بقى والحتت التانية هي ما راحتش بقى يوميها عندهم فاهمين يعني هم هناك ضلمة 24 ساعة برضه لان هو المطلوب دلوقتي جبعون ووادي ايلون يعني فمش مهم الناس دول يحصل لهم ايه دلوقتي ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده سمع فيه الرب صوت انسان برضه الواحد لما يقف قدام القصه دي يتعجب تخيلوا ان ربنا يسمع لصوت انسان يقوم يغير نظام الفلك والطبيعه والحسابات والشمس والقمر عشان خاطر عم يشوع كل الدنيا ممكن تتغير وكل الدنيا ممكن تتظبط إذا كان الواحد عنده ثقة في ربنا وطلب ملح وماله تقف الشمس في كبد السماء بعد ما يسمع كده ما يستغربش بقى على معجزة جبل مقطم وما يستغربش على إيليا يوقف السماء تنزل مطر ثلاث سنين ونص صحيح أولاد ربنا دول عندهم عظمة وعندهم قوة في الصلاة مش عادية لأن الرب حارب عن إسرائيل لأن ربنا بيحارب عن إسرائيل مش مش سايبهم يحاربوا لوحدهم لكن الغريب إن ربنا بيحاربهم بس برضو إيه على بإيديهم فتلاحظوا دايما إن الحرب الروحية فيها عنصر مشترك طب ما كان ربنا ممكن ينزل حاجة تموت الأعداء في لحظة وخلاص ولا يوقف الشمس ولا يلخبط التاريخ كله لا هو عاوزنا نكسب بإيدينا ونحارب ونجاهد ونتعب ونفرح بالنصرة ويفضل هو الجندي المجهول والشخص الخفي اللي بيدير الحرب كلها واللي بنعمته بيغلب كل العساكر دي فيفرحنا بالاستجابة حتى في الطلبات العجيبة جدا طبعا دي تشجعنا ساعات الواحد يستكتر يطلب طلب صعب من ربنا ساعات يبقى عدم إيمان أو ضعف إيمان يمكن الواحد وهو بيصلي يقول له رب خليني أبطل عادة وحشة خليني أبطل خطية فعقله الباطن بيقول مش ممكن عدم إيمان جواه يبقى مستكتر إنه ممكن يتغير طبعه ولا يبقى واحد تاني لكن إذا كانت الشمس وقفت في كبد السماء يبقى إيه الصعوبة إنك أنت طبعك اتغير برضه كون الشمس وقفت في كبد السماء دي خلت القديسين ينشغلوا بأنه ده النور الحقيقي اللي, اللي يظل إلى يوم كامل بمعنى إيه؟ إشارة إلى يوم العهد الجديد اللي الشمس تدوم على طول يعني لما تقروا في سفر الرؤيا يقول لا يحتاجون إلى شمس وإلى ضياء نور لأن الرب الإله ينير عليهم على طول فلا يحتاجون إلى شمس بمعنى إيه أنه ده إشارة إلى يوم العهد الجديد اللي الشمس ما بتغربش عشان كده احنا في فكر اللاهوتي يعني من ساعة ما المسيح نزل على الأرض احنا ما زلنا في يوم واحد خلاص المسيح دخل التاريخ وأصبحنا هو ده اليوم اللي كانت مستنياه البشرية فكل الأيام بعد كده تتحسب زمنيا كأنه يوم واحد لأن الشمس أشرقت خلاص واحنا بنصلي في اتجاه الشمس عشان المعاني دي هو ده النور الحقيقي اللي احنا بندور عليه مش الشمس الحرفية لكن المسيح له المجد ثم رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى المحلة في الجلجال فهرب أولئك الخمسة ملوك واختبأوا في مغارة في مقيدة فأخبر يشوع وقيل له قد وجد الملوك الخمسة مختبئين في مغارة في مقيدة فقال يشوع دحرجوا حجارة عظيمة على فم المغارة وأقيموا عليها رجالا لأجل حفظهم إذا كانوا دول إشارة للحواس الخمسة يعني إيه لازم تحرس حواسك تقفل عليها شوية واخدين بالكم يعني شوفوا مثلا لما يقول الكتاب ضع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتاي اهدي الحراسة يعني قفل شوية على حواسك لكن مش معقول تشوف أي حاجة بعينيك وبعدين تقول أفكاري تعباني ما هو طبعا هتتعب بدل عينيك سايبة مش معقول تسمع كل البلاوي اللي في الدنيا وبعدين تقول ما عنديش سلام في قلبي طب ما انت ودانك سايبه احبسهم في مغارة والمغارة دي دايما إشارة دايما للدفن مع المسيح لما الواحد يدفن حواسه في المسيح بمعنى انه يصلب حواسه انه يجاهد انه يلزق الحواس في ربنا يخلي عينيه مشغولة بصورة الصليب يخلي ودانه مشغولة بالكلام الروحي يخلي لسانه بيجيب سيرة ربنا كتير كده الحواس بتدفن بتتقفل عليها جوه المسيح وعليها حراسة كده مش ممكن تأذيه أبدا ولا تهيج عليه وأما أنتم فلا تقفوا بل اسعوا وراء أعدائكم واضربوا مؤخرهم يعني إيه خلاص الملوك كده اتلموا بدل قفلنا على الحواس هات قش الباقي بقى بدل حفظت حواسك لم أفكارك ولم مشاعرك ولم عاداتك وميولك كل ده يتلم المهم تكون جبت الخمسة الأول فاهمين المعنى بدل مسكت الخمسة وحبستهم هتقدر بعد كده كل حاجة تجاهدها طبعا يعني اغلبكم فاهم اللي انا بقوله بالذات الشباب يعني اللي بيمسك العين زي ما قال لنا يسوع سراج الجسد هو العين كانت عينك بسيطه جسدك كله يكون نيرا كانت عينك مظلمه جسدك كله يكون مظلما فما ينفعش واحد يكون سايب عينه وبعدين بيقول بتعب وافكاري وجسدي وطب ما هو طبعا لازم تتعب لكن لو عينك هاديه خالص ومنوره جسمك كله يبقى منور وافكارك تبقى هاديه لا تدعوهم يدخلون مدنهم لأن الرب إلهكم قد أسلمهم بيدكم ولما انتهى يشوع بنو إسرائيل من ضربهم ضربة عظيمة جدا حتى فنوا والشرد الذين شردوا منهم يعني كل البقايا بتوع الشعب دول الأعداء دخلوا المدن المحصنة رجع جميع الشعب إلى المحلة إلى يشوع في مقيدة بسلام لم يسن أحد لسانه على بني إسرائيل يسن لسانه يعني يعني ها يقول كلمة وحشة أو يعضوا أو يعني محدش طالهم ولا بكلمة حتى مش هنقول راح كام مثلا في الحرب دي حرب كبيرة أوي مثلا كام ألف ولا راح كام مية لا ولا واحد حصل له حاجة ودي حاجة عجيبة أوي في الحروب يعني ما بتجيش كده لكن فعلا ربنا في حربه حربنا يعني مع الشر الواحد ما بيخسرش أبدا تلاقي كل حاجة لصالح الإنسان في الآخر فقال يسوع افتحوا فم المغارة واخرجوا إلي هؤلاء الخمسة ملوك من المغارة ففعلوا كذلك وأخرجوا إليه أولئك الملوك الخمسة من المغارة ملك أورشليم وحبرون ويرموت ولخيش وعجله وكان لما أخرجوا أولئك الملوك أن يشوع إلى يشوع أن يشوع دعا كل رجال إسرائيل وقال لقوات رجال الحرب الذين صاروا معه تقدموا وضعوا أرجلكم على أعناق هؤلاء الملوك شوفوا المنظر طبعا الملوك دول هم يعني كانوا يترعبوا من سيرتهم قال لهم خلوا الملوك على الأرض وهاتوا رجليكم حطوها فوق رقبتهم نفس التعبير اللي قاله المسيح له المجد ها أتى هنا أعطيكم سلطانا على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء المنظر ده بتاع يشوع بتاع يسوع له المجد يخلينا احنا كقواد الجيش كناس بنحارب حروب الرب نحط رجلينا على الشيطان حاجة يعني الشيطان المرعب ده أيوة شوفوا بقى لما يجي واحد يقول لك عامل لك عمل ولا مش عارف في حد بيقرأ عليك حاجة ولا مش عارف الكلام الفاضي ده ده تحت رجليك اتحط إذا كنت بتصلي وماسك في ربنا ولا كلام من ده يفرق معاك ولا يأذيك ولا يأثر فيك أبدا حاجة محزنة إن ولاد ربنا يبقوا يخافوا من الحاجات دي كونهم بيخافوا زيادة وبيقعدوا يدوروا ورا الكلام ده زيادة دي دي تخجل ربنا وتحزن يشوع ليه؟ لأنه خلاهم يحطوا رجليهم فوق رقبتهم يعني كإشارة للنصرة وذل الشيطان عشان كده لما المسيح قال أعطيتكم سلطان دي قال قبلها رأيت الشيطان ساقطا كالبرق وها أنا أعطيكم سلطان تقدموا ووضعوا أرجلهم على أعناقهم فقال لهم يشوع لا تخافوا فكرنا ولا ترتعبوا تشددوا وتشجعوا هو اللي سمعوا في الأول بقوا يقولوا فاهمين ادي دور الشخص الروحاني الشخص الروحي يسمع من ربنا ويروح يقول للناس نفس الكلام اللي خده لنفسه ده اختبار يشوع يشوع عنده خبرة فمن ساعة ما ربنا قال له تشدد تشجع لا ترتعب لا تخاف أنا الرب معاك أحفظك حيثما تذهب بقت هي دي الكلمة اللي بيقولها للناس اللي حواليه ما تخافوش ربنا معانا وهكذا لأنه هكذا يفعل الرب جميع أعدائكم الذين تحاربونهم وضربهم يشوع بعد ذلك وقتلهم وعلقهم على خمس خمس خشب وبقوا معلقين على الخشب حتى المساء وكان عند غروب الشمس أن يشوع أمر فأنزلوهم عن الخشب وطرحوهم في المغارة التي اختبأوا فيها ووضعوا حجارة كبيرة على فم المغارة حتى إلى هذا اليوم عينهم إشارة لإيه دي؟ طيب هو هم اللي اتصلبوا دول المسيح بصوا بقى في وش تاني للصليب ما بناخدش بالنا منه اللي اتصلب على الصليب ربنا يسوع المسيح له المجد لكن في بولس في كولوسي قال كلمة غريبة جدا قال انه ربنا يسوع اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب جرد الرياسات والسلاطين اللي هم رتب الشيطان الكبار ما دول رياسات وسلاطين زي الملائكه أشهرهم جهارا وظفر بهم في السلاطين تخيلوا معايا الموقف ده لما يكون واحد رتبة لواء مثلا وبتاع وبعدين عمل خيانة عسكرية أو سياسية بيعملوا له محكمة كده وبيجردوه من رتبه فاهمين يشيلوا الدبابير بتاعته فيبقى راجل مالوش قيمة يعني يعني ينزل من الهيملمان بتاعه كلواء ولا عميد ولا عقيد ولا أي حاجة يعني ويبقى شخص يعني ما عندوش أي قوة ولا أي طاقة ده حصل إمتى المسيح له المجد شال الدبابير بتاعت الشيطان إمتى على الصليب فهنا كأنه الصليب بتاع المسيح له المجد صلب الخطايا بأنواعها ودفن الخطايا معاه فيبقى على الصليب المسيح اتصلب وقام لكن الخطية اتصلبت واتدفنت وما قامتش فاهمين معنى ده اللي قاله بولس مع المسيح صلبت احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا طب وانت رحت فين انا وخطاياي اتدفنا ما قمناش طب مين اللي قام المسيح قام فيا فبقيت انا انسان جديد والخطيه راحت فين نزلت القبر ما طلعتش فاشاره للخمس حواس لما تتقدس بالصليب وتندفن مع المسيح تبقى حواس مقدسه عين بتبص كل نظراتها نقية ومقدسة ودنا بتحب كلمة ربنا لسان دايما يتكلم مع ربنا أو عن ربنا وهكذا يبقى الإنسان مقدس بكل حواسه من الصليب وأخذ يشوع مقيدة في ذلك اليوم وضربها بحد السيف وحرم ملكها هو وكل نفس به لم يبقى شاهد وفعل بملك مقيدة كما فعل بملك أريحة ثم اجتاز يشوع من مقيدة وكل إسرائيل معه إلى لبنة وحارب لبنة فدفعها الرب هو أيضا بيد إسرائيل مع ملكها فضربها بحد السيف وكل نفس بها الحتة دي أصلها مكررة يعني نفس السيناريو هيحصل مع كل بلد بعد كده لم يبقى بها شاردا وفعل بملكها كما فعل بملك أريحة ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لبنة إلى لخيش ونزل عليها وحاربها فدافع الرب لخيش بيد إسرائيل فأخذها في اليوم الثاني وضربها بحد السيف وكل نفس بها حسب كل ما فعل بلبنة حينئذ صعد هورام ملك جابر لإعانة لخيش فضربه يشوع مع شعبه حتى لم يبقى له شارد ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل من لخيش العجلون فنزلوا عليها وحاربوها وأخذوها في ذلك اليوم وضربوها بحد السيف وحرم كل نفس بها في ذلك اليوم حسب كل ما فعل بلخيش ثم صعد يشوع وجميع إسرائيل معه من عجلون إلى حبرون وحاربها وأخذوها وضربوها بحد السيف مع ملكها وكل مدنها وكل نفس بها لم يبقى شاردا حسب كل ما فعل بعجلون فحرمها وكل نفس به ايه الحكايه الراجل ماشي يحرم يحرم يحرم هنا بقى تيجي قضيه مهمه لازم نفتحها في سفر يشوع ما فاضل لي 10 دقايق بالكثير وتروحوا تشربوا شاي بعد كده فما تقلقوش القضيه الخطيره دلوقتي والمثاره في الجرايد وفي النت وفي العالم كله ان سفر يشوع بالذات سفر دموي مليان دم مليان حروب وان اله اليهود هنا يظهر انه اله بيحب الحرب بيحب الدم وبيشجع شعبه انه يقتل ويدبح منين ما يروح التهمه دي تهمه خطيره جدا للكتاب كله لان احنا العهد القديم بتاعنا برضه مش بتاع اليهود وتهمه في حق ربنا له المجد لان هو ده ربنا اللي احنا بنحبه اللي جه فدانا فمن هنا لازم نفهم السيناريو ولازم نعرف ندافع عن التهمة دي بالذات لأنها قضية خطيرة طبعا الموضوع ده يستحق مننا كلنا البحث أنا هقوله في أفكار بسيطة لكن أنا وأنتم محتاجين ندرس فيه ونستفيد لأن التهم دي ابتدت تيجي في بريد الأهرام وتيجي في صفحات الجرايد وموجودة على النت عشرات الأمثلة للتهم في الحتة دي بالذات مش سفر يشوع بالذات بس أهم سفر في الحتة دي يشوع لأن في أسفار كتيرة بتتكلم عن الحروب في العهد القديم لكن أكتر سفر في الموضوع ده أن ربنا بيقول لي يشوع حرم اقتل موت اذبح هو سفر يشوع آه دي هتحتاج مننا أن أنتوا تلفوا معايا كده في الإنجيل بسرعة نفتح لويين 18 عشان نفهم بس ندافع عن ربنا ازاي في الحتة دي لأنها حتة حساسة شوية وهل ربنا كان سادي أو دموي زي ما بيقولوا عليه ولا لأ لويين 18 عدد 24 هنا كان ربنا بيكلم شعبه عن بعض الوصايا اللي لازم يعملوها فيقول بكل هذه لا تتنجسوا لأنه بكل هذه قد تنجست الشعوب الذين خلي بالكم أنا طاردهم من أمامكم فتنجست الأرض فأجتزي ذنبها منها فتقذف الأرض سكانها لكن تحفظ تحف تحفظون أنتم فرائدي وأحكامي ولا تعملون شيئا من جميع هذه الرجسات لا الوطني ولا الغريب النازل في وسطكم لأن جميع هذه الرجسات قد عملها أهل الأرض الذين قبلكم فتنجست الأرض فلا تقذفكم الأرض بتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب التي قبلكم بل كل من عمل شيئا من جميع هذه الرجسات تقطع الأنفس التي تعملها من شعبه يبقى هنا عاوز يفهمنا حاجة مهمة أوي ان لان الشعوب دي نجسه ومنحرفه والشر مليها ربنا حكم عليهم ان تقذف الارض سكانها فالاباده اللي بتحصل دي مش عشان خاطر عيون شعب اسرائيل ولا عشان خاطر ربنا شايف ان الشعب ده افضل من بقيه الشعوب الشعوب دي وثنيه وافترت في الشر فجه وقت دينونتها زي سدوم وعمورة زي الطوفان زي دينونة آخر الأيام وجهنم ده عقاب الله للشر أيا كان شكله فهنا بيعاقب الشعوب دي على يد إسرائيل لكن هو العقاب مش عشان خاطر إسرائيل إنما عقاب على خطاياهم والشر اللي في حياتهم ده أول نقطة في الدفاع برضو ناخد تثنية 18 ناخد نص تاني بيتكلم على نفس النقطة من عدد 11 تثنية 18 أنا حافظها لوين 18 تثنية 18 ولا من يرقى رقية كان عمال يقول لهم اوعوا تعملوا الحاجات اللي بيعملوها بقية الشعوب مثلا من عدد تسعة يقول ايه متى دخلت الارض التي يعطيك الرب الهك الكلام كان هنا لموسى يا جماعة قبل ما يستلموا كنعان كان بيقول لهم ايه لما تدخل يا اسرائيل الارض التي يعطيك الرب الهك لا تتعلم ان تفعل مثل ركس اولئك الامم الركس اللي هو النجاسة الزيادة واهانة ربنا بالذات لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار الناس دول من كتر شرهم كانوا بيقدموا أولادهم ذبايح للأوثان يحرقوهم قدام الوثن عشان يبسطوا الأوثان شغل شياطين يعني ولا من ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقى رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموت لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك يبقى ربنا هيطرد الشعوب دي ليه مش عشان إسرائيل عشان شرور الشعوب دي وتكون كاملا لدى الرب إلهك إن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يعني تاخد الأرض مكانهم يسمحون للعائفين والعرافين وأما أنت فلم يسمح لك الرب إلهك هكذا الحاجة اللي تثبت نفس الفكرة يا جماعة انه ربنا لما كان بيحكم على الشعوب دي بالإبادة ما كانش بيقوي الشعب إسرائيل عليهم لمجرد تعصبه للشعب بتاعه أو لأنه إله دموي وإنما ده حكم الدينونة على الشعوب اللي كلها شر إنه ربنا لما كلم أبونا إبراهيم في تكوين 15 أبونا إبراهيم قبل القصة دي بقى بإيه بزيادة عن 400 سنة ده أبونا إبراهيم ده أول القصة خالص قبل ما يبقى فيه شعب إسرائيل وهو بيوعده ان ولادك هيستلموا كنعان قال له كلمة مهمة قوي تكوين 15 يقول ايه عدد 16 وفي الجيل الرابع يرجعون الى هنا يعني بيقول له اقرا ايتين قبلها عشان تفهموها فقال لابراهام عدد 13 تكوين 15 13 اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة على اللي هيحصل في مصر ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة وأما أنت فتمضي إلى أبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة وفي الجيل الرابع يرجعون إلى ها هنا كان بيكلم أبونا إبراهيم فين؟ في كنعان أبونا إبراهيم خد الوعد ده وهو في كنعان قبل ما ينزل بعد كده يعقوب وولاده يروحوا مصر ويقعدوا 400 سنة ويطلعوا على يد موسى فهنا بيقول له هيجي ولادك يستلموا الأرض دي بس مش دلوقتي خالص في الجيل الرابع يعني بعد حوالي 400 سنة ليه بقى لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا فهمتوا الفكرة يعني ربنا قال له مش هيستلموا الأرض ليه لأنه ما أقدرش أبيدهم دلوقتي ليه يا رب لأنه لسه عندهم فرصة لسه كويسين شوية بالظبط كده لما يفتروا خالص عشان يبقى حكم الدينونة فاينل ونهائي فاهمين المعنى ده يؤكد ان ربنا في ح... لما كان بيقول للناس بيدوا حرموا دي كانت وسيلة الدينونة مش عشان خاطر اسرائيل وانما لان ده حكم الله على الشر لما يفت... يستشر الحجة التانية اللي تؤكد الكلام ده برضه ان ما حصل للشعوب دي من دينونة شديدة وتحريم كامل بشكل حتى يخوفنا من ربنا ويطلعه شكله يعني شديد وقوي حصل نفس الكلام لنفس شعب الله مرات عديدة لما مشوا في نفس الطريقة اللي فاكر منكم بقى لما درسنا دانيال وكده شفنا في وقت السبي وقت حسقيال وقت دانيال وقت كذا موجة تحريم جت على إسرائيل نفسها كانت الشعوب تدخل تدبح وتقتل وتحرم اذا ما نقدرش نقول ان ربنا متعصب لشعب لانه لو متعصب لشعبه ما كانش ساب شعبه يحصل له زي بقيه الشعوب انما هو متعصب للخير انجاز التعبير الله يكره الشر ايا كان حامله ضد الشر ايا كان حامله الأوس... الوثنيين دول افتروا في الشر ليهم دينونه شعبه مشي في نفس السكه ياخدوا الدينونه بالظبط أجرة الخطية موت ودي فكرة العهد الجديد إذا برضو لما ندرس بقية العهد القديم في مئات من الشواهد في الأنبياء في النبوات في الآخر العهد القديم تؤكد أن ربنا وقف موقف شديد جدا ضد شعبه مش مع شعبه لما مشوا في نفس السكة واضحة الفكرة يبقى دي حجة تاني تؤكد أن ربنا إله عادل لا متعصب لإسرائيل ولا هو إله دموي بيشجعهم على الحروب وخلاص إنما دي شكل من أشكال الدينونة اللي بيجي على الناس لما بتنحرف في الشر تمام نقطة ثالثة مهمة في العهد الجديد احنا كمسيحيين بقى عندنا لغة تانية بنتكلم أن ربنا يسوع المسيح له المجد قال مبدأ طلع بينا طلعة كبيرة قوي قال سمعتم أنه قيل للقدماء عين بعين وسن بسن أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم احسنوا إلى مبغضيكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم فالمسيح له المجد لغى في المسيحية وجود أي عدو بشري لم يعد لنا عداوة مع بشر أيا كانوا خلاص إذا المفهوم القديم بتاع اليهود اختفى من عندنا اليهودي كان من حقه يكره الوثني ويعاديه كان من حقه لأنه شريعته كانت عين بعين وسن بسن لكن في المسيحية المسيح له المجد قال لنا مفيش عداوة مع بشر وبولس بقى كملها في أفسس 6 وقال لأن حربنا ليست مع لحم ودم وإنما مع مين؟ مصارعتنا مع السلاطين والرؤساء مع أجناد الشر الروحي عشان كده تلاحظوا كل ما بنقرا حرب بنقعد نتكلم على الخطايا والشهوات ده منهج العهد الجديد احنا ما بنحاربش بشر ملناش عداوة مع إنسان لكن لينا عداوة مع الشيطان وكل أعوان الشر وكل أنواع الخطايا يبقى احنا بنقول لهم احنا بنقرا العهد القديم بمفهوم العهد الجديد بروح العهد الجديد روح العهد الجديد هي روح الحب لكل انسان ايا كان وروح العداوه مع الشر مع الشياطين مع الشهوات وليست مع البشر واضحه الفكره يبقى دي برضو حجه اخرى بنقولها في الدفاع عن هل ربنا في سفر يشوع اله سادي دموي لا انما اله يحكم بالدينونه ويكره الشر واللي عمله في الشعوب عمله مع شعبه في نفس الوقت في المسيحية علمنا ان احنا نحب الكل ولا نحارب الا الشياطين والخطايا برضو فكرة تالتة أكيدة اللي بيقولوا العهد الجديد مختلف قوي عن روح العهد القديم في حتة الدينونة الحقيقة الكلام ده مش دقيق بدليل ايه ان ربنا اللي كان بيحكم على الشعوب بالهلاك وبالتحريم كان عنده استعداد مع أدنى بادرة توبة أنه يسامح ويعفو بدليل الأسبوع الجاي أسبوع إيه؟ نينوى وشعب نينوى كانوا نفس المستوى الرجاسة والنجاسة لكن مجرد سمعوا رسالة يونان بدأوا يصوموا ويتوبوا ربنا رفع الدينون إذا ربنا موقفه واحد أهم شعب وثني بشع لكن في آخر سفر يونان وهو في العهد القديم يقول تعبير منتهى الحب زي العهد الجديد بالظبط يقول له أفلا أشفق أنا على شعب اثنتا عشر ربوة من الناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم يعني ربنا بيتلمس العذر لشعب وثني وبيقول له يا يونان انت زعلت على يقطينة بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت مش عاوزني انا اشفق على شعب ما يعرفوش منهم من شمالهم ده انا ما صدقت تابوا ودي في العهد القديم إذا روح العهد القديم تؤكد أنه نفس الروح وإن كان ربنا يسوع المسيح هو كل الحب وكل الوداعة وكل التشجيع على التوبة لكن لا يخلو كلام المسيح من ذكر الدينونة في أمثال السيد المسيح كتير قوي ما اتكلم على العذاب الأبدي والعقاب الأبدي والدينونة للأشرار فإذا برضه المسيح له المجد إله العهد الجديد هو هو إله العهد القديم هو هو اللي كان بيحكم بالدينونة للشعوب المنحرفة هو اللي بيحذرنا النهاردة بيقول لنا خليكم ماشيين صح عشان تدخلوا السماء ما تدخلوش جهنم إذا فكرة الدينونة ما اتلغتش في العهد الجديد فأصبح شكل العهد الجديد مختلف عن العهد القديم وإله القديم غير الجديد لا الكلام ده غلط إله القديم هو إله الجديد وربنا يسوع هو هو أمس واليوم وإلى الأبد لكن كونه كان باين بشكل شديد قوي عشان بيشجع شعبه ما يعاشرش الشر كمان في العهد الجديد بيحذرنا ان احنا ما نمشيش في سكة الشر وإلا نهلك آخر إضافة أقولها في الحتة دي أن ربنا كان بيخاف على شعبه من الخلطة مع الشر لأنه كان عاوز يحفظ شعبه نقي مستلم الشريعة والوصايا ما يختلطش بعبادات أخرى تتوارثها الأجيال فكان ده مبدأ التحريم التحريم يخليهم منعزلين كشعب ما يختلطوش بأفكار الأمم وأوثانهم ما ياخدوش من عاداتهم وظروفهم فيفضلوا ناس خاصته تعبير بتاع العهد الجديد خاصته للأسف هم ما التزموش بالخط فاختلطوا بالشعوب ودخلوا أفكار من العالم كتير عليهم و... ولما جه إلى خاصته جاء خاصته لم تقبل لأن لقاهم عندهم نفس ميول الشعوب التانية بيحبوا الملك الأرضي وبيحبوا الدنيا وبيحبوا الشهوات وما تربوش زي ما كان عاوز يربيهم عشان كده في أشعية ده عهد قديم أهو بيقول الثور يعرف صاحبه والحمار الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه أما إسرائيل فلا يعرف شعبي لم يفهم يعني عملت معاهم البدع عشان افهمهم ان انا اله خير واحب الخير واحب الحب واحب السلام وبتكلم على ملكوت سماوي وهم مش فاهمين حاجه عينيهم في الدنيا وفي الشهوات وزي ما بيعملوا الوثنين بيعمل هذا الشعب الكلام ده انا طولت فيه شويه معلش لان احنا داخلين على مرحله هجوم شديد جدا على الكتاب المقدس وبالاخص العهد القديم يعني الخبط في العهد الجديد قليل ليه العهد الجديد حب وسلام بلا حدود المسيح له المجد صحيح في قضية لاهوت المسيح في خبط جامد قوي لكن المسيح له المجد كل تعاليمه فيها حب بلا حدود في العهد القديم سهل يمسكوا حاجات يت... يت... يتلككوا بيها زي سفر يشوع مليان حروب ومليان دم ومليان تحريم لكن لما تتفهم السيناريو كله تلاقوا لا طبعا ربنا مش بيحرم كده بمزاجه الشعوب دي مليانة رجاسة وهو حكم عليهم بالدينونة زي وقت الطوفان بالظبط وزي وقت سدوم وعمور وزي ما هيجي في آخر الأيام دينونة كل الأشرار فاحنا مش بنقول عشان المسيح طيب له كل المجد لغى فكرة الدينونة لا ما لغاهاش لكن هو لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة بدليل سفر يشوع اللي مليان دم ومليان تهم زي كده في رحاب الزانية وهي قمة الزنا وقمة الفساد وقمة الوثنية لكن أول ما أمنت وانضمت خلصت وأصبحت جدة من جدات المسيح كمان فنفس السفر اللي بيشكك في رحمة ربنا وفي محبته وفي شخص ربنا كإله محب للخير والسلام هو نفسه بيشهد لربنا الطيب الحنين ورجع يشوع وكل إسرائيل إلى دبير وحاربها وبعدين عدد 40 يقول فضرب يشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها لم يبقي شاردا بل حرم كل نسمة كما أمر الرب إلى إسرائيل فضربهم يشوع من قادش برنيع إلى غزة وجميع أرض جوشن إلى جبعون وأخذ يشوع جميع أولئك الملوك وأرضهم دفعة واحدة لأن الرب إله إسرائيل حارب عن إسرائيل ثم رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى المحلة إلى الجلجال مجدا للثالوث الأقدس